في الصورة الثانية اللي هي الكبيرة ديت مكبرة ال- العقد ديت مكبرة مكبرة 300 مرة ترى فيها خيوطا ملفوفة مثل كرات من الثليج من الثلج ويتسبب التوتر السطحي داخل كل قطرة في انتفاخ الألياف المركزية مما يكون نظاما للرفع يظهر هنا في حالة انقباض وتحت الضغط يرتخي النظام ويمكن للخيط أن يمط إلى درجة كبيرة خلي بالك اللي عمل ده كله العنكبوت بوحي من الله طبعا بهدى من الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداه أن يعمل خيوط عليها مادة لصقة عشان تلزق عليها الحشرات اللي هي بيصطادها طيب ال- الهندسة ديت والعقد ديت العقد اللي انت شايفها فوق وشايفها تحت هذه العقدة لاصقة اتصنعت في مصانع يبوت هنشوف الوقت أما عن عدم التصاق جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد أما عن عدم التصاق أنثى العنكبوت التي تحيك دون الذكر احنا قلنا كمثل العنكبوت يتت بيتا وإن أنثى العنكبوت هي اللي بتنسك والذكر ما بينسكش بيت بينسك خيوط ولكن هذه الخيوط التي ينسجها ذكر العنكبوت لا تصلح لبناء بيت دي بي- بيبنيها بيغزلها لأغراض أخرى مش لبناء البيت بناء البيت صفة وعمل أنثوي في العنكبوت بحت كما قلنا في الحلقات السابقة عدم التصاق أنثى العنكبوت التي تحيك دون الذكر شبكة بيت العنكبوت بيت العنكبوت من خيوط لزجة بت... وجد أن العنكبوت الأنثى تقوم بحياكة ممرات سرية مجردة من المادة اللزجة يعني زي ما بيعملوا أنفاق سرية ساعة الخطر بينزل ويطلع منها هنا بقى ممرات سرية مين اللي يعرف الممرات السرية اللي بتحيك الايه الخيوط عارفة اللي بتلزق مين اللي ما بتلزقش وهذه المادة اللزجة التي تساعد على الالتصاق بالحشرات التي تقترب من الشبكة وهي تعرف هذه الممرات جيدا تعرف هذه الممرات انا كسرت هنا لان جمع مؤنث سالم تعرف هذه الممرات جيدا لذا تستخدمها دوما في العبور سبحان الخالق سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إذا كان هدى العنكبوتة لهذا العمل وهذا كل الخلايا اللي في جسمك لهذا العمل سبحانك يا رب إننا يجب يجب أن نحسن الظن بالله والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء الكلام ده كله يخليني أحسن الظن بالله أكن اللي ما ضيعش العنكبوت وما خلاهاش تلزق على الخيوط اللي عملتها وعليها مادة لاصقة يضيعك أنت إطلاقا والله إن الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها سبحانك أنت الملك لا شريك لك وأنت الأحد لا ند لك وكل شيء هالك إلا وجهك السورة اللي بعدها ديت فريسة مغلفة يعني هو اصطاد الغ- ال- الفريسة وبعدين أطبق عليها بخيوطه اللزجة وبعدين ابتدى يغلفها تعرف يغلفها ليه عشان لما تقعد بعد كده ويجي يفتح ال- الفريسة ديت أو العلبة ديت يجد الفريسة لسه طازة ما تعفنش من علم العنكبوت تغليف الفريسة بهذه الطريقة حتى يحافظ عليها طازجة قولوا سبحان الله يعني ديت علبة ملفوفة هيت عشان بقى اللي يجيله مزاجه بقى ياكل بيكون بقى الاكل لسه سخن بقى وطازه لسه انه لو سابها في الشبكه هتتعفن هو هتفسد من الذي علم العنكبوت تغليف الفريسه بهذه الطريقه سبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم هدى جزاك الله خيرا استاذ محمد طيب الصورة اللي بعدها معلش نسيب التعليق بقى. دي صورة لعنكبوت ينسج شبكته في الهواء ويختبئ من الطيور داخل ورقة الشجرة خلي بالك ده ورقة شجرة وبعدين نسج الشبكة في الهواء وقام داخل مستخبي في داخل ورقة الشجرة بيستخبي منين؟ من الطيور من أعدائه من الذي علم العنكبوت أن يضع أطرافه على الشبكة حتى يشعر بحركتها عند اصطدام الحشرات بها يعني هو داخل الورقة بتاع الشجرة اللي انت شايفها دي وبعدين أقدامه على خيوط الشبكة عشان أول ما يحصل فايبريشن يعني اهتزاز على خيوط الشجرة أول ما ما الفريسة تيجي على الشبكة بيحصل اهتزاز ذبذبة يحس بهذه الذبذبة فينقض على الايه على الفريسة من أين له كل هذا الذكاء ومن أين كل هذا الذكاء لمخلوق صغير كهذا يعني بيستخبى بس رجليه اللي طالعه ورجليه دي محطوطة على خيوط الشبكة أول ما الفريسة تيجي على الشبكة الخيوط هتهتز يعرف ينقض عليه وطبعا لو الطير شافه مش هيجي على الشبكة ده هو مستخبي عشان ما يوريش ايه ما يوريش حد مكانه سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى جزاك الله خيرا يا استاذ محمد طبعا انا مش عايزك تنسى ان الاجابه اللي انا قلتها اجاب بها موسى على فرعون القران كله لحمه واحده كما نقول قال فمن ربكما يا موسى على سبيل يعني الاستهزاء يعني من ربك اللي بتقول عليه ده قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فرعون الطاغية لم يحر جوابا لم يستطع ردا ولذلك غير مجرى الحديث زي ما تيجي تكلم واحد في مناقشة عقلانية بحتة وتمشي معاه واحدة واحدة كده يجي ساعة الزنقة يقوم مغير مجرى الحديث هو ده فرعون عمل كده بالظبط وأي واحد بيلف ويدور ويناور تبص تلاقيه غير مجرى الكلام مع ان انت ماشي اهو على خط واحد قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى سبحانك يا رب طب ما للقرون الأولى ما الموضوعنا دلوقتي ده مهرب فلا تمل من أن تردد قولة موسى التي أوحى بها الحق إليه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الآية لكل طاغية كل ظالم لكل من يعبد من دون الله بغير حق هؤلاء الأولياء المزعومون التي عنتهم الآية الكريمة مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أولئك قل لهم قل لهم اخلقوا عنكبوتا قل لهم وجهوا هذا العنكبوت بالريموت كنترول حتى قل لهم يخلقوا الحركة في العنكبوت قل لهم علموا العنكبوت كيف ينسج الشبكة إن هذا لهو الحق هو الحق المبين جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد السورة اللي بعدها بالتالي في صورة قبلها اعتقد ان في اه هل تعلم أخي الحبيب أنت شايف المنظر الجميل ده اللي أنا بحبوش برضه لا أحبه لو لأنه منظر خادع تيجي تخش البيت لو خربان أوهن البيوت أوهن البيوت فيعني لا تنخدع بالمظاهر الخداعة هل تعلم أن هذه الخيوط الرقيقة والشفافة تعد أصلب الألياف الطبيعية على الإطلاق وتملك قوة تحمل للضغط يفوق قوة الفولاذ كما ذكرت في الحلقة السابقة لو كان في نفس سمك هذه الخيوط لكانت أقوى من الفولاذ طبعا اتكلمنا عن قوة خيوط العنكبوت فمش عايزين إيه نكرر ونجيب الصورة اللي بعدها يا أستاذ محمد مباشرة الله يفتح أيوة الله يفتح عليك لاحظ أن هذه الشبكة متضررة يعني أنت لو دققت النظر بتلاقي في قطع على الناحية الشمال كده مبنى الشبكة يساعدها في حال تضررها يعني إيه اللي بيحصل بالظبط اللي بيحصل بالظبط الضرر يكون موضعيا وتبقى الشبكة قائمة يعني لو حصل فيه خرق في هذا النسيج يستطيع العنكبوت أن يقوم بإصلاحها لاحقا يعني يجيب برضو حاجة ويقعد يرفي وعلى فكرة هو يعني بيت زي ده مثلا يبنيه في دقيقة مثلا هو ده شغلته شغلته البيوت والنسج ده ذاك يا سبحان الله أول ما يتولد العنكبوت بساعة زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت يبتدي ينسك يعني هي هذا العنكب بلاش الحشرة اللي مش حشرة اتفقنا هذا العنكب وظيف يعني يعني يعني وظيفته الحقيقية نسج الخيوط من علم العنكبوت أن ينسج طيب من علم العنكبوت أن يرتق هذا الرتق يعني يخيط بسرعة كده المسألة ديت سبحانك يا رب طيب الصورة اللي بعدها على طول يا أستاذ محمد جزاك الله خيرا الصورة اللي بعدها ان صورة مهمة قوي صورة مهمة قوي العنكبوت ده خلي بالك بقى من العنكبوت ده كده هذا العنكبوت من الكائنات التي تم اكتشافها حديثا اكتشاف حديث لسه قاعدين يكتشفوا انواع من العنكبوت لسه الى الان وفي بحث هقوله في اخر الحلقه اذا قدر الله لنا البركه في الوقت بحث مثير جدا يضرب نظريه التطور على دماغها ويضرب التطوريين في أعز ما يملكون إن شاء الله بس ربنا يبارك في الوقت هذا العنكبوت من الكائنات التي تم اكتشافها حديثا ويعيش في أعماق المحيط في عنكبوت مائي سبحانك يا رب إزاي يبقى في عنكبوت يعيش في المية يعيش في أعماق المحيط في القارة المتجمدة الجنوبية يبلغ طول هذا العنكبوت العملاق 25 سنتيمتر طبعا يعتبر ده عملاق يعني 25 سنتيمتر يعني ربع متر ده حاجة عملاق بالنسبة لأحجام العنكبوت لاحظوا أحبتي في الله لاحظوا الأرجل الكبيرة التي تمكنه من العيش والحركة والاصطياد وهو في أعماق البحار المظلمة سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك يعني هو قاعد في المحيط يبقى لازم يبقى عنده أرجل كبيرة تمكنه من العيش والحركة والاصطياد حقيقة لم يخطر ببالنا ونحن نقرأ عن مثل هذه المخلوقات إلا سؤال واحد فقط من الذي هدى هذه المخلوقات وهيأ لها سبل الحياة في ظلمات البحار؟ إن الذي يتأمل المخلوقات وما يكشفه العلماء كل يوم من أسرار جديدة في عالم الخلق يدرك أن هذه المخلوقات لم توجد مصادفة كما يقول أتباع داروين صدفة صدفة أن اللي ده العنكبوت اللي في البحر يبقى له أزرع بهذا الشكل والعنكبوت اللي في البر ما يبقاش موجودة هذه الأرجل صدفة ايه العقل اللي اسمه الصدفة ده اكبر دليل على ذلك ان هذه المخلوقات صممت من قبل الخالق جل وعلا للعيش في اعماق المحيطات وهي مزودة بكل الوسائل التي التي تضمن لها العيش بامان وهدوء وانظروا معي إلى قول الحق تبارك وتعالى في سورة لقمان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين إي والله بل الظالمون في ضلال مبين جزاك الله خيرا أستاذ محمد الصورة اللي بعدها خلي بالك تأمل الصورة دي كويس كده أعلن فريق من علماء البيولوجيا من جامعة ساربوركين الألمانية عن اكتشافهم لأحد أهم الأسباب التي تمكن العنكبوت من الثبات على السطوح الملساء والمشي عليها دون أن تسقط تدبر الصورة واسمع الكلام بقلبك إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب اكتشفوا اكتشف العلماء مخدات هوائية مثبتة في نهاية أرجل العنكبوت مخدات هوائية ربما أمعن النظر في الصورة تجدها علاوة على شعيرات دقيقة دقيقة جدا انت ممكن تشوف الشعر على فكرة الشعر الدقيق جدا طالع من الأرجل يبقى فيه مخدات هوائية وفي شعيرات دقيقة جدا لا تكاد ترى دون المجهر تعمل معا على التصاق العنكبوت على الأسطح والأسقف الملساء دون السقوط إلى أسفل وجد ما يقارب 640 ألف نقطة التصاق في أرجل العنكبوت الثمانية سبحانك يا رب 640 ألف نقطة التصاق في أرجل العنكبوت الثمانية طبعا هو له ثماني ده أربعة وده أربعة ثمان أرجل لأنه ده اللي يفرقه عن الحشرات الحشرات لها ستة أرجل فقط ففي 640 ألف نقطة التصاق في أرجل العنكبوت الثمانية 640 ألف سبحانك يا رب يبقى مخد هوائية مثبتة في نهاية أرجل العنكبوت ده إعجاز خلق بقى مش إعجاز علمي اتفقنا إن في إعجاز علمي وإعجاز خلق ده إعجاز خلق بقى إعجاز خلق وتنوع خلق وإبداع خلق وعظمة خلق وروعة خلق جزاك الله خيرا أستاذ محمد تذكرت الآن الآية الكريمة من سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كلمات ربي يعني الخلق الكثير والإبداع الكثير حقيقة يعني سبحان الله وسبحان الله بتنهي القضية وبتنهي المشكلة لأن الإنسان لما يعني يمعن النظر والفكر والعقل بيجد نفسه يعني مش مستوعب يعني فن واحد فقط من فنون الخلق كائن كائن صغير زي ده العنكبوت ده ايه في ملك ربنا العنكبوت ده ايه طب والحشرات ايه والطيور ايه والبحار ايه والانهار ايه والاشجار ايه والسماوات ايه والنجوم ايه والمجرات ايه والانسان ايه والانس ايه والجن ايه والملائكه ايه والشياطين ايه و... اليس كل ذلك اليس كل ذلك خلق الله اليس طيب اذا كان ده خلق ربنا مين اللي يحيط به علما الا الله هو الذي احاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدلا يعني أحصى 640 ألف نقطة التصاق في أرجل العنكبوت الثمانية هو الذي أحصى كل شيء عددا نعم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إي والله وما تسقط من ورقة من كل الملايين المملينة من الأشجار التي تغطي سطح الكرة الأرضية الورقة من الشجرة حينما تسقط علمها عند الله يا عبد الله أنت تحت رقابة جبار السماوات والأرض فافهم وتدبر وتأمل وانتبه أنت تحت سمع الله وبصره وعلمه فتأدب مع الله عز وجل 640 ألف نقطة التصاق في أرجل العنكبوت الثمانية من الذي أحصاها؟ الله عز وجل بإمكان هذه النقاط أن تفرز نتكلم في المادة اللاصقة بقى النقاط دي بقى هي اللي بتفرز مادة لزجة لاصقة تساعد العنكبوت على التثبت فوق الأسطح الملساء انما لما يجي يمشي على خيوط ع- شا- بيته ما يفرش الماده دي لانه هيلزق فيها يعني هو يمشي على سطح املس زي اللي شايفينه دلوقتي ده على المكتب فيس في فيفرز الماده اللزجه اللي تثبته انما يمشي على خيطه ما يفرش ماده لزجه عشان يعرف يمشي انما يفرز ماده لزجه عشان الحشرات التانية تلزق فيه حتى حين يكون الوضع مقلوبا اسمع بقى الحقيقة دي التانية تصل قوة التصاق هذه النقاط إلى 160 ضعفا 160 ضعف من وزن جسم العنكبوت انت انت مستوعب الحقيقة ديت قوة التصاقها على سطح الملساء ما تس- ما يسقطش قوة التصاقها كده 160 ضعف وزنه انت طبعا اللي بيخليك تثبت على الارض الان الوقت وكلمنا في حلقه كامله عن الجاذبيه الارضيه الجاذبيه شداك للارض ولولا الجاذبيه كنت زمانك طرت دلوقتي وما تعرفش راسك من رجليك وانت ماشي في الفضاء ده لولا الجاذبيه قوه الجاذبيه الارضيه هو بيتغلب على قوه الجاذبيه الارضيه بقدره الله عز وجل عن طريق نقط الالتصاق دي نقط الالتصاق اكبر اكبر قوه من وزن جسمه ب 160 مرة أقولها بأي لغة تانية أي لغة تانية يعني قوة التصاق أرجل العنكبوت على السطح الأملس ده أكبر من قوة جسمه ب 160 مرة من وزن جسمه ب 160 مرة عشان يثبت ما يقعش ما يقعش لأن ربنا اللي حافظه ربنا اسمه من سر من أسمائه الحسنى إيه؟ الحفيظ الحفيظ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا حفيظ طب السورة اللي بعدها يا أستاذ محمد جزاك الله خيرا السورة اللي بعدها جميلة أوي خلي بالك بالسورة دي سورة رائعة السورة دي إيه بقى ديت بعض العناك... العناكب ترسم اشكالا غريبه دي شكل غريب من بيوت العنكبوت انت طبعا شفت ال- الهندسه البديعه في الصور اللي عرضناها وشفت جمال البيوت دي اي شخبطه بقى هو قاصر على فكره دي تمويه بقى دي ايه تمويه حد يشوفه يقول لك ده مش بيت مش بيت عنكبوت ده ده تمويه خالص بقى دي اشكال غريبه في شبكتها ربما لتمويه الطيور بان هذا ليس عنكبوتا وربما تقوم بنسج هذه الخيوط الغريبة لغرض ما لا نعلمه ما يعني ممكن ما نعرفش برضه بتعمل كده ليه يعني هو حتى العلم التجريبي بيقول لك لما شاف بيوت سيدي العنكبوت الدسيجه يقول لك انا مش عارفين هو بيعمل كده ليه تمويه طب ما هو بيموه بحاجات تانية امال ليه سبحان ربي سبحان من احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا يبقى ده شكل غريب جدا من بيوت العنكبوت لغايه الوقت مش عارفين ليه بتنسجوا بهذه الطريقه طيب الصورة اللي جاية صورة شكلها مرعب قوي يعني هاتها كده يا أستاذ محمد جزاك الله خيرا دي صورة لعنكبوت اسمه العنكبوت النطاط أو الوثاب صورة صورة مزعجة شوية بس أنا قاصد أعرضها عشان بس تشوف عيونه إن العنكبوت له 8 عيون في أربعة كده أربعة قدام وأربعة اتنين على الجنب واتنين على الجنب التاني يعني في أربعة قدام كده واتنين على الجنبين على الجنب ده واتنين على الجنب التاني فانا عايزك تبص كده وت... منظر يعني مرعب شويه بس ايه معلش تامل بس العيون يعني وبعد كده هنتكلم ده اسمه العنكبوت ايه النطاط بس كفايه يا استاذ محمد عشان ما يبقاش العنكبوت النطاط يشكل 13% من عائله العناكب الانطاط هنشوف يعني ايه الوثاب الوثاب لان الوثبه بتاعته يعني مميزه شويه وعشان كده سمي بهذا الاسم يعني وثاب الوثبة بتاعته مميزة قوي هنشوفها دلوقتي ده بيشكل 13% من عائلة العناكب حيث أنه يوجد تقريبا خمسة آلاف نوع من هذا العنكبوت اللي هو الوثاب ده العناكب تانية 3000 نوع تقريبا زي ما قلنا في الحلقات السابقة من ده 5000 نوع سبحان الخلاق ما هو ده اسم الله الخلاق يعني كثير الخلق يعني مش خلق مش خلق آه وخلاص لا ده فيه يعني سبعة مليار بشر دلوقتي ما فيش واحد زي التاني ولا بصمته ولا بصمة صوته ولا زي ما قلنا كتير في في الحلقات السابقة هنا 5000 نوع من هذا العنكبوت يتميز بقوة نظره يتميز بقوة نظره يملك ثمانية عيون طبعا تأنثت الثمانية عشان عيون ذكر ثمانية عيون تساعده على الصيد وعلى التنقل يستطيع العنكبوت الوثاب أو النطاط أن يقذف لمسافة تفوق جسمه بثمانين ضعفاً يعني تخيل عشان اقرب لك المساله لو طولك متر و80 سنتي يبقى تقفز لبعد 144 متر 144 متر لو طولك 180 سنتي لو طولك 180 سنتي تقفز لمسافه 144 متر فهو بيقفز آه لمسافه تفوق طول جسمه ب 80 ضعف يبقى قفزة رهيبة جدا نسبيا قفزة هائلة ولذلك سمي بالوثاب أو القفاز أو النطاط لأن القفزة بتاعته حكاية القفزة بتاعته حكاية يقفز لمسافة تفوق جسمه ب 80 ضعف سبحان الخلاق طيب ايه اللي بيخليه يقفز لهذه المسافة البعيدة الكلام سهل يعني أنا مش عايز أعقد الأمور بس الكلام الحقيقة شيق جدا الذي يساعد العنكبوت على القفز اللي هو الوثاب ده لهذه المسافات الخيالية هو التحكم في ضغط السوائل الموجودة في داخل أطرافه أطراف العنكبوت هنا في الأطراف دي ضغط سوائل العنكبوت من نفسه بهدى الله له بهداية الله له يرفع في ضغط السوائل دي لما يرفع في ضغط السوائل ديت يمكنه هذا الضغط العالي في أطرافه أنه يقفز هذه المسافة إذ أنه يقوم أنا لما قرأت الجملة ديت وقفت قدامها كده وقعدت اتامل يقوم برفع ضغط السوائل يعني ازاي يعني مش عارف يعني في يعني مثلا في طرمبة عنده مثلا يقعد يد... ي- يرفع في ضغط السوائل اللي في اطرافه ازاي ما اعرفش وامتى لما يجي يقفز بس ما يقذفش خلاص اهو ضغط السوائل عادي يقوم برفع ضغط السوائل مما يمنحه القدرة على القفز لمسافات بعيدة دون أن يملك أطرافا قوية أض- أطرافه ضعيفة فبيقوى أطرافه بقدرة الله عز وجل اوعى تنسى ذكر الله في أي حاجة اتعود اتعود نصيحة من أخي الحبيب اتعود تذكر ربنا في كل حاجة تمسك البرتقانة تشوف الصفوف الصفة تقول سبحان الله هنا لما تقول مثلا ايه يقوم برفع ضغط السوائل ما تقولش ما تسكتش كده زي في الكتب التجريبيه العلم التجريبي قطع الصله بين الناس وبين ربنا لا احنا عايزين نرجع للكتب التجريبيه عقيده التوحيد وارتباطها بربنا سبحانه وتعالى عايزين نرجع فنقول ايه يقوم برفع ضغط السوائل قول بهدايه الله لا ما هو ربنا اللي بيعلمه ما تنساش ذكر الله اعظم شيء على الاطلاق عندما يقفز العنكبوت يقوم بإفراز خيط حريري يبقى ملتصقا بالمكان الذي قفز منه يعني هو هنا وقفز المسافة البعيدة أوي دي وقبل ما يقفز ها قبل ما يقفز يفرز خيط على المكان ده ويتنت مرتبط بالخيط ده وهو بيقفز علشان علشان ايه علشان يرجع تاني للمكان ده لانه لو ما عملش الخيط ده هو طبعا افراز الخيط ده عند العنكبوت ايه تسالي يعني اي حاجه يعني هو قاعد كده يتسلى يخ- ينسج له خيط يفرز خيط يرفع ضغط السوائل سبحانك الله سبحانك يا رب يقوم بإفراز خيط حريري يبقى ملتصقا بالمكان الذي قفز منه حتى إذا تورطت الأمور عنده معه ووقع يمكنه أن يتسلق من جديد ويعود لمكانه مستعينا بهذا الخيط ايه الروعة دي ايه العظمة دي نقول سبحانك ولا تقال إلا لك طب الصورة يا أستاذ محمد اللي بعدها على طول إن قدرة عيني العنكبوت الوثاب على الرؤية بشكل مستقل تمكنه من إدراك الأجسام بشكل أسرع كما أن هذه المقدرة على الإبصار يعني التي تعد دليلا على علم الله العظيم تجعل من العنكبوت الوثاب صيادا ماهرا لأنه هو عيونه حكاية والشبكية بتاعته 100 حكاية هنشوف الوقت إذا كان فيه وا- يعني آه، المهمة جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد جزاك الله خيرا اتصال اتصال يبقى اتفضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخت ليلى اتفضلي
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مبارك الله فيكم يا دكتور على المعلومات يعني أهلا وسهلا بارك فيك أ- عندي سؤال يا دكتور في البعض يعني يفسروا معنى الآية إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت يفسروا الآية أنا طبعا يعني ما ما حضرت الحلقات كلها بس البعض بيفسر الآية بإنه العنكبوت في غار العنكبوت عندما تخرج من البيضة يعني أول شيء بيعملوا إنهم بيتغذوا على أمهم هل المعلومة دي صحيحة؟
بيتغذوا إيه؟
يعني بيفسروا الآية إنه إن وهن ال- البيوت إلى بيت العنكبوت بيفسروها بإنه صغار العنكبوت لما تطلع من البيضة أول حاجة بتعملها إنها بتتغذى على أمها بتاكل أمها يعني آه بياكلوا بياخد... أنا طبعا قلت هذا الكلام بالتفصيل في الحلقة آه.
السابقة ولو حضرتك دخلت على النت أيوه آه، موقع قناة الرحمة هتلاقي الحلقة أيوة.
أيوة.
السابقة موجودة وتفسير أيوة. إن أوهن البيوت تفسير الوهن المادي والوهن المعنوي أيوة.
أيوة.
ومنه ما أيوة.
أيوة.
قلت حضرتك الآن كلام نعم.
نعم.
صحيح 100% أيوه أيوه أيوه, أيوه.
جزاك آه الله خير طيب آه، أيوه شكرا شكرا جزيلا يا دكتور نعم. حاجة تانية يا أستاذ محمد طيب يمتاز هذا النوع الخبير من العناكب الوثابة بخلو جسمه من العيوب تمتد اثنتان من العيون الموجودة في وسط رأسه إلى الأمام مثل المنظار ثنائي العينين أنا عايز أكتب الصورة تاني عشان يشوف ال- ال- الصورة دي تاني يا أستاذ محمد اللي هي كانت اللي فاتت على طول انا عايزك تبص تشوف العينين قامت طالعه بارزه قدام ازاي العينين هي في راسه ولكن اللي حصل بالظبط هنا ايه اللي حصل بالظبط هنا ايه امتدت العينان الموجودة في وسط رأسه إلى الأمام مثل المنظار ثنائي العينين كأن بالظبط آه، نظارة مكبرة أم مطلعهم طلعهم إزاي سبحان الله آه. تستطيع العينان الكبيرتان جزاك الله خيرا نقرأ يعني أن تتحركا إلى اليمين واليسار اللي أنت شفتهم طلعوا زي المنظار كده بيتحركوا شمال ويمين وإلى أعلى والأسفل وبفضل الشبكية المكونة من أربع طبقات حساسة شبكية العين عنده أربع طبقات احنا طبعا عندنا في البني آدم تسع طبقات زي ما انتم عارفين هذه الشبكية حساسة للأطوال الموجية الخضراء وفوق البنفسجية تكتسب هاتان العينان مدى ممتازا للرؤية البعيدة أما بالنسبة للعيون الأربع الأخرى الموجودة على جانبي رأسه فهي لا ترى لا ترى بنفس الوضوح ده لهم مهمة من أخطر المهمات في التنكر لما يجي يتنكر ويعمل زي النملة كده كلام خطير جدا هنقوله بس تقريبا برضه كنت عايز أقوله النهاردة بس ال- وقت الحلقة الأستاذ محمد قاعد يقول لي 10 دقايق وخمس دقايق وما بقاش حاجة لسه المهم ولكنها يمكن أن تستشعر أي حركة حولها بهذه الطريقة يستطيع الحيوان أن يدرك بسهولة وجود فريسة أو عدو خلفه أنا عايز بس نتأمل تكوين الجسد من الخفة بمكان بحيث يمكنه من القيام بحركات سريعة واصطياد فريسته بوثبة واحدة وبنفس الطريقة تسمح له عيونه برؤية الفريسة من أي اتجاه من غير المنطقي القول من غير المنطقي القول أن العنكبوت قد أدرك أن هذه العيون الإضافية قد تفيده فصنعها من نفسه اتصال تفضل السلام عليكم وعليكم استاذ السلام محمد ورحمة الله البحيره اتفضل استاذ محمد وبركاته. الو السلام اتفضل عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله انت بتمتعنا يا دكتور متعك الله بالصحه والعافيه و- والله انا بتمنى ان ربنا يبارك في حضرتك وفي القائمين على القناه اللي كفايه علينا البريق والجمال بتاعها انا مش بشكرك على ان انت الدكتور سمير تقي الدين آه، استاذ الكبد لا انا بشكرك على انك صاحب البرهان في اعجاز القران والله انت بتمتعنا احنا كفلاحين انا كراجل فلاح مش متعلم ومع ذلك بتمتع بكل حرف حضرتك بتقوله على هذه القناة ربنا يبارك فيك وأنا بحبك جدا وبأشكر المعدين والقائمين على القناة من الفراش إلى آه، مولانا الشيخ محمد حسان
جزاك الله أيوة خيرا والله.
استاذ محمد جزاك الله خيرا جزاك الله كل خير من غير المنطقي ان احنا نقول عنكبوت لقى ان العينين ديت فعملها يعني العنكبوت اللي عملها طيب اتعملت بصدفه يعني انا يعني احترموا العقول يعني انا يعني احنا بنخاطب العقول وانتوا ناس علماء يعني بيهاجموا الاعجاز وبيهاجموا خلق ربنا وبيقولوا ما فيش ربنا خالص يعني احترم العقول ان في ذلك لآية لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وافلا يعقلون افلا يسمعون افلا يبصرون إيه إيه ال- العقل بمشتملاته ذكر في القرآن اكثر من 300 مرة من 300 مرة العقل مشتملاته احنا مش دين دروشة ولا ولا دين خزعبلات ولا خرافات ده احنا دين العقل ودين العلم وبنتحدى بالعلم ونتحدى بالعقل ونريد إعمال العقل في كل ما نقول وكل ما نسمع ال- خلاص هنقف احنا عند الصورة ديت لغاية الحلقة القادمة أنا كنت عايز أخلص النهاردة العنكبوت بس تقريبا ربنا قدر غير ذلك وإن شاء الله يبقى في حلقة أنا أول ما بدأت في العنكبوت قلت أنا مش عارف أخلص إمتى يعني أول ما بدأت قلت هذه الكلمة أنا عايزك بس تعرض الصورة دي يا أستاذ محمد بس اللي هي بعدها الصفرة ده فقط الصورة ديت حد يقدر يطلع العنكبوت من الزهرة ديت ده تمويه بقى غير لونه بقى لون الزهرة بالظبط عند الصورة دي هنقف لأن ده من تمويه العنكبوت أي حشرة تبص على المنظر لا يمكن ت- تشوف ان العنكبوت مميز عن الايه عن الزهرة اول ما يجي على زهرة بيتلون بلونها على طول سبحان الله الناس زمان جزاك الله خيرا يا استاذ محمد الناس زمان كانت بتتكلم عن حرباء يقول لك ده زي الحرباية لا حرباء ايه ده كائنات كثيرة جدا تقوم بعمل الحرباء دي كائنات كثيرة جدا زي ما هنشوف في البرنامج ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا اللقاء والبقاء لكي نكمل ما بدأناه في هذه الحلقة ونسأل الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير اللهم اشف شيخنا الجليل وأتم عليه صحته وعافيته الشيخ محمد حسان ومشايخنا ومشايخنا الكرام شيخ أبي إسحاق وكل مرضى المسلمين وكل مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وتب علينا اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تقبضنا على معصية أو غفلة واقبضنا اللهم على التوحيد والسنة اللهم اقبضنا على التوحيد والسنة ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته إعجاز القرآن هدانا للرشد وزد